ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يقول سائل ان الدكتور مصطفى محمود كتب ان الاحاديث كتبت في زمان السلاطين اي انهم كتبوها اي ان رواه الاحاديث والعلماء كتبوا الاحاديث على اهواء الحكام. وان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا هريره وغيره بعدم كتابه احاديثه لانهم بشر وعلى هذا لا يجوز الاستشهاد بهذا في احاديث الشفاعه. هو طبعا المقال الذي كتبه كله مقال كما قلت في مطلع الكلام يدل على انه مخذول غير موفق. آه وهذه علة كل من يتكلم في غير فن. هذه علة كل من يتكلم في غير فن. الذي لا يميز صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل مدور رغيفا. واخد بالك عارف المثل اللي بيقول لك ايه الفلاح بهربها ابواب المدينه كلها راى شيئا احمر قال هذا صندوق البريد فهو الاشكال الاشكال ان الرجل ليس له اطلاع اصلا على كتب السنه ووجد دراسات انكر فيها هناك يعني كل الكلام اللي بيجيبه الان كلام ليس جديدا نفس كلام الشيعه وكلام المتصوفه نفس الكلام كلام محمود ابو ريه وكلام سيد صالح ابو بكر وكل هذه السله التي دخلت من يعني اوسخ ابواب التاريخ الى مزبله التاريخ. وراح قصته منتهى امرها. الرسول عليه الصلاه والسلام فعلا نهى عن كتاب قال من كتب عني غير القران فليحفظه حديث ابي سعيد وقد اجمع العلماء ان هذا نسك وأن هذا كان قبل ذلك والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن عاص كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله صحيفة اسمها الصحيفة الصادقة وفي هذا حديث أحاديث لكن الحديث الذي أريد أن أنوه به أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما فكف عبد الله بن عمرو عن الكتابة فسأله لما كف قال يا رسول الله أنت غضبان قال اكتب فوالذي بعثني بالحق لا أقول إلا حقا وفي اللفظ الآخر إني لأغضب ولكن لا أقول إلا حقا فهذا كان يكتب كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني غير القرآن فليمحه خشية أن يختلط بالقرآن وكانت القراءة قليلة في العرب وكان بعض ال ال ال الناس مثلا في المصحف يكتب على حاشية المصحف بعض تفسير أو يكتب على حاشية المصحف آيات نسخت بعد ذلك يعني في مصحف عائشة في سورة البقرة كان مكتوب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين فكلمة صلاة العصر كتبتها عائشة على سبيل التفسير لأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فخشى النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الخشية التي كانت عند عمر أن يختلط ما ليس من القرآن بالقرآن لا سيما والناس حديث عهد بجاهلية وكان عمر يريد أن يصون القرآن وهو أكثر من شدد يعني لم يصح عن أبي بكر القصة اللي هو ذكرها إن حرق 500 حديث والكلام ده كل هذا لم يصح عن أبي بكر ولا صح عن عمر يعني يا ليته إذ ذكر عمر بن الخطاب أتى بما صح عنه لكنه أتى أيضا برواية منكرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الذي صح عن عمر بن الخطاب كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا وذكر حديث طويلا فيه أن عمر بن الخطاب قال ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حاشية المصحف اللي آية الرجم اللي هي آية الرجم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم ورجم ابو بكر ورجمت فاخشى ان يقول بالنام فيقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لمنعته لا لا كتبوه في حاشية المصحف فهذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن الكتاب ليه القرآن كان لسه العهد به قريب وكان عمر حريصا على ألا يختلط بالقرآن ما يكون من جنس الثمر والحكايات لا الأحكام الشرعية يعني انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وصار أئمة الهدى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل انسان يتمنى انه يتاثر بالصحابه وينظر اليهم ويقبس من علمهم يعني شوف يعني اي طالب علم نابه اذا صادف شيخا بيبقى عينه مثل الكاميرا المسجله كل شيء يحاول يسجله فكيف بالصحابه الذين هم معادن العلم وهم افضل الناس بعد الانبياء اللي هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخيل تابعين او تخيل مسلمين في شتى البلاد الاسلاميه فجاه نزل صحابي جليل عبد الله بن مسعود ينزل الكوفه ده زي القنبله المدويه ان ينزل عبد الله بن مسعود مع ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وثناء الصحابه جميعا على عبد الله بن مسعود يبقى كل نفسه ايه؟ يلتقط من عبد الله بن مسعود طيب يسالوه بقى طب الرسول كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ طب لما كان بيضحك يضحك ازاي؟ طب لما بيلتفت يلتفت ازاي؟ فمن شده حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام هيقعد يسال عن كل حاجه. فكان عمر يخشى من هذا ان يفضلوا يسالوا عن الحكايات وما دق وما لطف من الكلام والحكايات وينسى القران. لأجل هذا لما شيع كما في سنة الدارمي في مقدمة السنن من حديث كعب بن القرظة أو كعب القرظي آه قال شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ارسلهم او اوقدهم الى بعض البلاد الاسلاميه بعض البلاد الاسلاميه حتى يعلموهم السنه. فقال ألا أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا قلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم إيه؟ يقولون لنا حق، قال لا إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن. لهم دوي بالقرآن كله يقرأ القرآن والصوت اختلط عمل إيه شيء من الضوضاء يعني. قال فإذا رأوكم طالت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث وإيش المقصود الحديث الأحكام الشرعية أمال هو بعتهم ليه؟ بعتهم ليه؟ عشان يعلموا الناس الحلال والحرام وكل قضية تعرض لهم في أمور دينهم ليفتوهم بما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أراد عمر هلا يتوسع هؤلاء في حكاية كل شيء لا سيما ان هؤلاء عندهم نوع من الشغف والفضول في معرفة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه ومغازيه وسيرته إلى آخره فقال لهم أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم إذا الذي نهى عنه عمر هو فضول الكلام الذي يصد عن قراءة القرآن وهم حديث عهد بالقرآن وعلى هذا المعنى تتخرج كل الاحاديث التي فيها نهي عن كتابه القران انما عن كتابه الحديث انما يقال ان السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الصحابه غير الصحابه ناس والناس غير معصومين بنفس هذا الكلام نحن سنهدم ما سينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اذا جاب اي حديث مناسب للنبي صلى الله عليه وسلم هقول له بقى قول لي بقى ما دليلك ان الصحابي لم يهن هذا لم يخطئ هو مش معصوم ليس بمعصوم فكلما قال قائل قولا ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم ناتي بنفس الحجه نقول ليس بمعصوم ومن المحتمل ان يخطئ اذا هذا انكار للسنه على الجمله والتفصيل يعني بهذا القول لا تبقى سنه في الاصل لكنهم يتجملون يقول لك لا لان يعني احنا ما بننكرش السنه لكن بننكر اللي ايه؟ اللي خالف العقل عقل من؟ ومنذ متى اتفق الناس على شيء واحد وهم المعتزله خرجوا عن اصول اهل السنه والجماعه الا بالعقل وجعلوا العقل حاكما على النقل فرد عليهم العلماء فقاموا حادوا عن القضيه قال لك يا انت كده ما بتحترموش العقل مع ان العقل مناط التكليف وان المجنون غير مكلف طبعوا القصه ثانيه لا يقول بها احد من اهل السنه ودي عاد اهل البدع الحيده ولذلك لما تناظر حد من اهل البدع اياك ان يجرك الى غير محل النزاع واخد بالك يعني انت بتتكلم في مساله صوتك عالي عليك بتعلي صوتك ليه؟ بتعلي صوتك عليا؟ بتبرق لي؟ خلاص بقى دخلنا في قصه ثانيه لا لا لا الكلام ده قله ادب بقى انت لازم تتادب الاول قبل ما تعلم الحبيب بقى هنثبت بقى ان انا مؤدب وان انا ما قصدتش والحكايه والروايه انا ما قصدتش دخلنا بره الموضوع هو اهل البدع كده اما جعل العقل حاكم على النفس فالعلماء ردوا عليه قالوا يعني كده ما تحترموش عقل يعني العقل هو مناط التكليف واللي ربنا شرف فيه بني ادم وفصل بينه وبين الحيوانات والكلام ده يعني العقل عندكم ما يسويش حاجه يعني القضيه مش كده خالص العلماء قالوا ان العقل مناط التكليف وان التكليف بيسقط بالجنون واللي لا يحل لمجنون ولا مخطوط زي الجماعه دول ان هم ينظروا في ادله الشريعه فهم مش مختلفين ان لابد من العقل ومش ممكن واحد ينظر في الادله ويوفق بين الادله المختلفه الا اذا كان عاقل خلاص كده دي مساله احنا كلنا متفقين عليها في الرئيس يعني نطلع بره الموضوع انما الموضوع بتاعنا ايه؟ هل اذا تعارض نصك مع فهمك للنص اللي هو عقلك يعني ايهما اعظم حرمه؟ هو يقول لك العقل لانه لا يمكن ابدا ان يخالف نص صريح عقلا صريحا فبنقول لست افضل عقلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله زي حديث ابن مسعود في الصحيحين ومعروف لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اهو دول عرب واجروا القاعده الصحيحه التي اتفق عليها علماء الاصول وعلماء العربيه وهي ان النكره في سياق النبي تفيد العموم فهم اعملوا القاعده النكره اللي هي ظلم و لم هذه نفي الظلم نفي النكره الى يبين العموم يبقى معنى الايه الذين امنوا ولم يخالطوا ايمانهم اي ظلم سواء كان قليلا او كان كثيرا هو ده اللي فيه الصحابه وانت ما تفهمش غير كده لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه الله عز وجل منارة للناس ليعلم الناس مراده فقال ليس كما تفهمون ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فذلك هو الظلم فذلك هو الظلم واخد بالك بل هناك آية وفيها قرينة واضحة ومع ذلك لم يلتفت إليها الصحابي علي بن حاتم وهي قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهو اول ما نزل الايه جاب خيطين واحد اسود وواحد ابيض وقعد حطهم كده ايه قدام وقعد ياكل قعد ياكل لحد ما استطاع ان يميز بين الخيطين كف عن الاكل وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الاجتهاد بتاعه ده فقال له انك ان وسادك لعريض او انك لعريض القفا واخد بالك انما خيط الليل والنهار طيب ما نفس القرينه جت في الايه نفسها من الفجر ما انت من البكر ها ولا من الخيط ولا من اي حاجه من الفجر واضحه ايه؟ الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض ومن الخيط الابيض من الفجر طيب ما خدت باله منها ليه؟ سبحان الله الانسان ممكن تمر عليه مساله كهذه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس وهم معادن العلم فلما ياتي فيحكم بفهمه على النص فقد يزل وقد لا يصل الى المراد من مما اراده الله تبارك وتعالى. القصد ان كونه يجعل عقله حاكما طيب ما انا كمان ساجعل عقلي حاكما وانت ستجعل عقلك حاكما لان انت مش اعقل مني ولا انت افضل مني ده انا احسن واحد في الدنيا وكل واحد يعتقد انه احسن واحد في الدنيا واعقل واحد في الدنيا خلاص فلا تصادر عقلي يبقى بعد ما نقر المقدمه دي يبقى راحت السنه والقران ليه؟ لأن احنا أفهمنا مختلفة وأنا سأذهب إلى مذهب لا تلومني لأن أنا ليا عقل برضه وأنا بفهم برضه مثلك خلاص لا تلومني سنصل في النهاية إلى أن ينكر القرآن في الجملة والسنة في الجملة فما هو مقر عند جماعة منكر عند آخرين وهكذا فلا يبقى لا قرآن ولا سنة فالحقيقة الكلام بأن الرواة غير معصومين هذا كلام المبتدعة من المعتزلة والحقيقة أهل السنة ردوا عليهم لأنهم غير متخصصين أنت عارف الإنسان اللي اللي هو غير متخصص يضحك المتخصص يعني مثلا واحد يقول لك ازاي واحد لما يبعت رسالة بالفاكس توصل لك انت وما توصلش لفك جارك مع ان الهوى ملآن بملايين الملايين من السبابات يعني مثلا واحد يطلبك في التليفون مش دي عباره عن تبريرات طالعه في الهواء طب ليه ما تروحش التليفون ده يا راجل؟ انا الحكايه دي مش مصدقها ابدا حتى لو الفاكس دخل في مخي انا مش مصدقها ولو شفته قدامي انا مش مصدق الموضوع ده. ليه؟ مش مقتنع بيه طيب اهل التخصص يقولوا ايه؟ هكذا نفس الحال وكل واحد متخصص في فنه لما يأتي واحد ينكر مرض من الامراض يقول لك انا مش مقتنع بالعمليه دي او يمكن تاثير الدواء يقول مثلا ده انا لما اخد قرص اسبرين يدخل في بطني كده ويقوم رايح على دماغي يخلي دماغي رايق ده هو على ما يدخل المعده ويطلع في معاها هيقول باش وده هيوصل للدماغ منين؟ انا الحقيقه المساله دي مش مقتنع بيها ولا مقتنع ابدا ان الدواء ممكن يوصل للداء ويجيب الجسم كله وراء على الداء نفسه واخد بالك؟ كل واحد يستطيع ان يقول هذا الكلام فما كانت ان الرواه غير معصومين اه غير معصومين وهو غير معصوم كمان خلاص فالراوي لما يروي رواية وانا اقول له انت غير معصوم يبقى لا يبقى شيء من السنة قط ابدا حتى الحديث الذي زعم انه متواتر وهو مخطئ في زعمه من كتب عني غير القرآن فليمحوه مين اللي رواه؟ جبريل وميكائيل ولا رواه ناس غير معصومين؟ ايش عرفك بقى ان الكلام ده صحيح؟ ليه ما يكونش هو ده اللي كده؟ ولا تكون قاعد في الطب يعني جاي على مزاجك فانت قابلته وهكذا اشتغل بقى البعض الازرق مش هنلاقي سنه بقى واخد بالك؟ ليه؟ لان المساله ما من دليل يحتج به الا كان في الدليل رد عليه. وانت راقب اي مبتدع ورد عليه بنفس كلامه. لا يستطيع ان يجيبك الا بالجواب الذي تجيبه انت به. الله المستعان. لكن هؤلاء خطرهم يسير احنا يعني الحقيقه آه، ب- نحمد الله سبحانه وتعالى ان يظهر هؤلاء مثل هذه الدعاوى عشان نرد عليهم عشان نفشي السنه عشان نعلم الناس كيف دونت السنه ودي سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في موضعين وفي الموضع وكل الموضعين في القتال وفي الجهاد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ذو فضل ان يطلع واحد زي ده هو يتكلم عشان يقوموا اهل الحق يردوا عليه يوم الجماهير التي لا تدري شيئا عن القضيه تتفتح اذهانها لقضيه كانت غافله عنها ولولا ان واحد طلع وده اتكلم احنا كنا نمنع المسألة واخد بالك؟ لان انا دلوقتي هقعد في المسجد ده واقول لك قصه تدور السنه ليه؟ ما لهاش مناسبه مثلا او ان انا لو قعدت اديها لك دروس علميه انت هتاخدها كانها مساله اكاديميه مش كانها قضيه حياه قضيه عمر احنا بقى بالنظام ده خليناه قضيه قبل ما يحصل الموضوع ده هو كان هيبقى عباره عن دروس علميه وحلقات علميه مسجله واخد بالك بعض الناس قد يعتبرها من الطرف العلمي لكن اول ما يجي السنه والسنه بتاعتنا كلنا واحنا كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يبقى خلاص صار قضيه واحنا نكتنا كل قضايا الاسلام تبقى قضيه بذاتها نكتنا الاسلام يبقى كله قضيه كل حاجه في الاسلام لو بقت قضيه لغزونا اعداءنا في عمر ذلك فده من فضل الله عز وجل ان يطلع واحد يتكلم في الاصل ده ويطلع يتكلم في الاصل ده عشان يذكر الناس بهذه المشكله واننا ان شاء الله لمنصورون في هذه الجوله كما نصر اسلافنا على المبتدع. آه، بيسأل سائل آه، يعني عن بعض الجواهر ال- آه، النفيسة زي الماس والياقوت والكلام ده آه، هل يجوز يعني تحريمها قياسا على الذهب؟ نقول لا لا لأن الذهب عصب بخلاف الياقوت والماس والكلام ده هذا نادر واخد بالك؟ والمسألة مش مسألة غلو ثمن لا ما عندك ال- الح- ما عندك مثلا الصوف الطبيعي أغلى من الحرير صوف الطبيعي لو صوف يعدي المائة هذا أغلى من الحرير ومع ذلك يجوز لك أن تلبس صوف الخالص ولا يجوز لك أن تلبس الحرير آه يقول سائل هل يجوز أن يؤثر الأب بعض أبنائه بعطية دون الآخر إذا كان محتاجا إليها أو كان الابن عنده أولاد والابن الآخر ليس عنده أولاد؟ طبعا تجوز. يعني كل بحسبه لكن يعطي والتسوية قد يكون لها مفهوم أو ننظر أيضا فيها يعني الذي سأذكره الآن آه جدير بنظر يعني مثلا أب له ابنين ابن مثلا استاذ في الجامعه وساكن في حي راقي في القاهره ومش عارف ايه والكلام ده وابن فلاح. آه الابن الاول حب يتجوز. فراح جاب واحده من ولاد الزواج مهرها 50000 او 100000 او الكلام ده. خلاص؟ ويدوب هو ده مهر مثيلاتها في الحي. وهيجيب شقه بكذا ألف ومش عارف ايه والكلام ده فالاب يدي لابنه 100000. خلاص؟ ابن الفلاح حب يتجوز. فقام رايح هناك احسن مهر في الكف 15000 خلاص ويعني لو جابوا لها شويه المونيا وشويه طين والكلام ده يبقى تمام التمام ودي هو مهر ايه مثيلتها امد ده 100000 ومد ده ايه 15000 يبقى كده تمام واخد بالك ما يجيش ده يقول له لا انا عايز فرق 85000 والكلام ده لا هو رضاه عارف زي العدل بين الزوجات العدل بين الزوجات زي كده بالضبط مش مسألة صعبة ولا عسيرة ولا زي بعض الناس ما يقول لك ايه مشعل الموت يجيب هنا شبشب يوم يجيب هنا شبشب لزوم الشغل يعني لا مش لازم واخد بالك؟ لا يعني النساء بيختلف في واحدة يعني كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الخدمة يقول خدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة المدنية واخد بالك؟ يعني في واحدة ممكن تبقى مخدومة طول عمرها عندها خدامة ومش عارف ايه ما بتعرفش تعمل حاجة فطلبت خادمة فجاب لها خادمة الثانية طول عمرها تشتغل ومرمطون وبتاع وهي اللي بتعمل خلاص واخد بالك انت هنا المرأة دي عايزة خلاط ودي عايزة غسال الفرق بين الغسال والخلاط حاجة كبيرة السعر مش تجيب هنا خلاط وزي الخلاط الغسال ده غير ده, ده مشكلة بقى يبقى مسألة عسيرة لا المسألة مش كده خالص المسألة أن تكفي كل امرأة بحاجتها هذه العادة ان تكفي كل امراه بحاجتها ودي حاجه بسيطه خالص شوف هي عايزه ايه وامكانياتك وتعملها واخد بالك كذلك يعني مساله ال- ال- الوالد اذا اعطى ابنه عطيه لا سيما اذا صادفت حاجه يبقى يجوز ان يحصل تفاوت على حسب الحاجه لكن اذا كان ما فيش حاجه وسيهد اولاده حينئذ يجب عليه العدل خلاص لان ليس هناك داعي الى هذا التفكير والله أعلم. اي طبعا الولد الصغير الذي لم يتزوج حتى يعني لو كان الابناء هم الذين زوجوا انفسهم يجوز للوالد ايضا ان يعطي ولده لكن بغير قصد حرمان الاخرين. الكلام ده كله في حياته طبعا لكن اذا مات الوالد ولم يتزوج بعض اولاده ما يجيش الولد لما يتجوز يقول لهم طلعوا لي جوازتي الاول قبل ما نقسم الميراث. لا ما ينفعش ليه؟ لأن المال صار ملكا لغيره. خلاص بقى انتهت بقى قصة الوالد والملك مال، وآل المال إلى ملك آخرين، فلا يحل لك أن تتبع شيئا من ملكهم إلا برضاه. هنا. آه في بعض الناس بيسأل عن آه يعني آه مسألة الجهل التكلم بالمعاصي. يعني مثلا واحد ربنا ستره في معصية فتكلم بها طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا المجاهرون قالوا من المجاهرون يا رسول الله قال الذين سترهم الله أصبحوا يهتكون ستر الله يعني يقول يا فلان أنا فعلت كذا وكذا والكلام ده فبيقول يعني هل لو ان في واحد ذهب الى بعض الناس ممن من اهل العلم او من اهل الفضل وحكى له الذنب بقصد ان يخرج من هذا الذنب او كيف يفعل بهذا الذنب هذا يعتبر داخلا في مساله الجهل بالمعاصي نقول لا لا انما الجاهل بالمعاصي الجاهل المذموم هو من ذكر المعصيه على سبيل التبجح بها ولذلك الحديث يقول يا فلان اني فعلت كذا وكذا انا طول الليل امبارح بقطع السمكه وجلها مثلا فخلاص يبقى هذا الرجل قال على سبيل ايه الانتقام لكن هذا رجل عنده علة فذهب يقول أنا عندي علة وأريد أنك أنت ترفع عن هذه العلة. أنا مثلا زي ما بيجي بعض الناس يقول أنا زنيت. فهل يجوز لي أن أسافر إلى بلد تقيم الحدود ليقيموا الحد علي فيها؟ كثير بيسأل السؤال ده وأنا سألت هذا السؤال الشيخ الألباني بنصه وفصله فقال لو كان في بلد يقام فيها الحد لكان ينبغي أن يستر نفسه فضلا عن ان هو يروح لبلد ثانيه ويروح يقول كذا وكذا. الاصل السبت ان يستر المسلم عن نفسه فاذا قوي قلبه واراد ان يخرج من العصيان يذهب الى الحاكم اذا كان في بلد تقيم الحدود ويقول انا فعلت الحد الفلاني فهذا يعني آه، يقام عليه الحد ان الحدود حق الله تعالى كما حصل في ماعز والغامدين. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز آه، آه، كيف قلت ذلك وكيف أفشيت وكيف وكيف إلا ل- لحقن دمه فقط قال ويحك لعلك قبلت لعلك عانقت لعلك لعلك لعلك حتى تأكد أنه باشر الفعل خرج منه كل هذا صيانة لدمه ولم يتعرض لأصل المسألة وهو أن كيف تقول هذا وقد سترك الله إلى آخره لا هذه المسألة ليست من ذلك آه، يقول آه، يسائل طلب مني بعض الاخوه ان ابحث له عن زوجه عن طريق زوجتي ولكني لم اوفق في هذا الامر فابلغته ذلك فقاطعني منذ اكثر من خمس سنين لا يكلمني ولا يرد عليه السلام وصلته اعتذرت له ولكن يعني هو ايه زعلان فنرجو توجيه يعني توجيه نصيحه له يا اخي احمد الله احمد الله لعل الله عز وجل انجاز لجايز يجيب لك واحده كانت تشيبك تعافاك الله سبحان الله قل قدر الله وما شاء فعل او قل قدر الله وما شاء فعل يعني لا تندم ابدا على شيء فاتك الا شيء تعلم انه من البر وفاتك وكان بامكانك ان تفعله فقط انما اي شيء من متاع الدنيا او من زخرفها او من حظوظ الانفس اذا فاتك فاحمد الله تبارك وتعالى انه فاتك وسلم لربك واحسن الظن به ان الشيء ده كان شيء سيء وعافاك الله منه. آه يقول سيد شاب يقول اجد في نفسي النفاق في كل عمل اعمله ولكني لا اريد منه النفاق وهذه مشكله بالنسبه لي فكلما عملت عملا اذا بهاتف يعني يخير لي انني ما فعلت ذلك الا من اجل رياء السمعه الى اخره. آه العلاج علاج المساله دي اذا قصدت شيئا من الخير فسمعت من يصدك عنه امض فيه. هو ده حلك الوحيد. امض فيه حتى لو ظل يهتف لك ان مرائي انت تريد الرئه والسمعه وانت ما انتش نافع وعملك كله باطل والكلام ده وتسمع الكلام ده جواك امضي امضي الشيطان لا يريد الا ذلك الشيطان ما يريد الا ذلك يدخل عليك من باب الرياء انت خايف من الرياء يدخل لك من باب الايه؟ من باب الرياء على طول ويعني آه عمر بن الخطاب سال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء شبيه بهذا قال يا رسول الله قال المعنى يا رسول الله ان يعني اني لاعمل العمل آه ابتغي به وجه الله فيثني الناس عليه فقد يلقى هذا اعجابا وصدا عند عمر يعني بعد ما انت تقصد وجه الله بالعمل كل الناس يتكلموا ويثنوا عليه ويقولوا من الذي فعل هذا فالانسان يظهر بينه من النشوه لانه مبسوط كده وسعي فرحان بعمله والكلام ده فهل يعني هذا يحدث العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن ان هو قصد وجه الله بابتداء العمل واثنى عليه الناس في نهايه العمل يبقى قبله منه ربه تبارك وتعالى واثنى الناس عليه معروف ثناء الناس من محبه الله تبارك وتعالى. انت هذا كله من تسليل الشيطان لك، اول ما تمضي قدما كده بقلب جريء بعد فتره ستعافى منه. الله اعلم. حكم اكل لحم مصر السودان. هو طبعا يقصد محل مصر السودان يعني. ما اعرفش الحقيقه ما اعرفش ما بيشتغلوا ازاي. ما عنديش علم. لكن عموما بالنسبه للحوم والكلام ده هو آه يعني اذا انت رحت الجزار سمت سمت كويس والكلام ده كل كل ولا توسل وتقول بس يا سيدي ال- المتجر في واحد بيشد في واحد ما بيصليش في واحد كذا في واحد كذا الكلام ده اللي ما- ما- ناس عثروا على انفسهم بهذا لا اذا كان في واحد في الاصل انت عارف انه بيجيب الدين والكلام ده وانت ما تعملوش خالص ولا تاخد منه لحمه ولا الكلام ده لكن واحد ظاهره انه بيصلي ظاهره انه بيصلي حتى لو حديث وعلى الصلاه ايه في راسه واخد بالك وانت برضه انست منه نباته لمسجد خلاص فضلا عن ان يكون صاحب لحيه والكلام ده هو يعني كل ده تتوقف في اكل اللحم مش لحمه وانت برضه انست منه نباته لمسجد خلاص فضلا عن ان يكون صاحب لحيه والكلام ده هو يعني كل ده تتوقف في اكل لحمه مش لحمه هو واحد يسأل يقول آه، انه اخذ من احد آه، اصحابه آه، آلة حاسبة فسرقت منه الآلة في السكن فهل عليه ان يدفع ثمنها ام لا؟ طبعا اذا الزمه صاحب الآلة انه يدفع ثمنها يدفع ثمنها لانه باخذه الآلة صار ضامنا باخذه الآلة صار ضامنا لكن ممكن ما يكونش ضامن في حالة واحدة او يعني في حالة من الحالات اذا واحد قال له خذ الآلة دي وصلها لواحد فاخذ ال- ال- الاله قبله ايه؟ واحد في السكه خدها منه. واخد بالك؟ حينئذ لا يضمن، انما كونه ياخذها منه باستخدام الشخصي واخد بالك؟ هذا يضمن والله اعلم.
آه، سائل يقول هل يجوز أن نقول عن العلماء آه، إذا ذكرناهم نقول رضي الله عنهم أو نقول رحمهم الله فالقول رضي الله عنهم جائز جائز لكن في اصطلاح اصطلاح يعني العلماء آه، جعلوا الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على سائر العلماء بدءا من التابعين إلى آه، أثناء الناس فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلى أو قال لا يسلم إلا على نبي لا يسلم إلا على نبي ليه لأن شعار أهل البدع هو التس- الصلاة أو التسليم على غير الأنبياء مثل الشيعة الشيعة إذا ذكروا عليا وسائر أهل البيت يقولون علي عليه السلام ولا يسلمون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم والآية في الأحزاب نزلت فيهم والآية في الأحزاب نزلت فيهم ومع ذلك لا يسلمون عليهن بل يفسرون قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون عائشة وبغضهم لنساء النبي عليه الصلاه والسلام لسائر نساء النبي عليه الصلاه والسلام فيما عدا من روت احاديث في فضائل اهل البيت ومثل ام سلمه مثلا. وطبعا سائر الصحابه يمقتونهم ويظنون ان الصحابه جميعا ماتوا على النفاق ما عدا سته. فشعار اهل البدع كالشيعه انهم يخصون السلام على اهل البيت علي بن ابي طالب وفاطمه واولادها واصحاب بقى الحسن والحسين. فلذلك قال ابن عباس لا يصلى الا على نبي لا او لا يسلم الا على نبي وصح السند اليه بذلك. اذا المساله اذا مساله اصطلاحيه. آه كما انه آه يجوز ان تقول محمد عز وجل من باب انه عزيز وجليل. لو قلت محمد عز وجل او رسول الله عز وجل ساغ ذلك في المعنى. ومع هذا فالعلماء لا يذكرون آه، هذه ال- ال- ال- الصيغه الا مع الله تبارك وتعالى مع انها سائره وانت اذا قلت ابو بكر صلى الله عليه فهذا سائغ لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على بعض اصحابه كما في الحديث الصحيح انه ذهب يزور جابر بن عبد الله الانصاري فطعن عنده فلما وكان جابر بن عبد الله نبهها الا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقبل ان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام تبعته امراه جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك والصلاة هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الدعاء والرحمة. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل أبي أوفى. صلى الله على آل أبي أوفى. ومع أن هذا سائر فالعلماء يخصون الصلاة للأنبياء دفعا للإيهام. دفعا للإيهام، يعني أنت مثلا إذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال، الجماهير تتصور أنه إيه؟ صحابي. الجماهير تتصور ان هو صحابي ليه؟ لان صيغه الترضيه انما جعلوها ايه؟ للصحابه. فلا يعني مشاحه في الاصطلاح واذا قيل في العالم رضي الله عنه جاز ذلك على الا يلتزم دفعا للايهام والله اعلم. آه سائل يقول لماذا الاغاني حرام؟ هو الاغنيه مركبه من ايه؟ الاغنيه مركبه من مغني صوت يعني وكلمات والحان مش دي اركانها ثلاثه فاذا كان الرجل اذا كان المغني امراه فقد اتفق العلماء جميعا على حرمته لا سيما اذا كانت بتواجه الجماهير المساله تبقى اطم المساله اطم اذا اضيف اليها المزامير فالمساله اطم انما الرجل الرجل إذا أنشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بشرط ألا يكون في الشعر كلاما منافيا للعقائد أو للآداب أو للنصوص أو غيره لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح فلو مثلا وصف واحد مثلا يقول أبيات حسان بن ثابت هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء أتهجوه أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أبيات حسان بن ثابت الجميلة لو أن واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز هذا جائز فيبقى المسألة لها ثلاث أركان المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى يبقى الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باتفاق علماء المسلمين جميعا لم يشد عن علماء المسلمين المعتبرين أحد أذكره إلا ابن حزم وإذا كان معاه ابن طاهر مثلا وهذا الشذوذ العلماء كلهم ردوا عليه وتجد في هذا الباب شيئا غريبا جماعة اللي بيتكلموا عن الغناء اليوم يزعمون كذبا ان هذا هو مذهب الكافة من العلماء والعلماء الأربعة وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء قاطبة كلهم يحرمون الغناء لم يشد إلا شراذم كابن حزم والواحد يتعجب الحقيقه من موقف ابن حزم في هذه القضيه مع شدته على المخالف في في الفروع لانه متسامح جدا جدا في هذا الباب ولعل نشاه ابن حزم كانت يعني اثرت عليه في ذلك عارف ابن حزم نشا في الاندلس والذين واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهن وانا بستغرب هذا الغضنفر كيف خرج من بين هذه الايادي الناعمه يعني انا اتصور ان اللي النساء تربيه يبقى خلع يقول لك ده تربيه امراه مش راجل يعني ازاي بقى ده هذا الاسد الغضنفر والقسوره كيف خرج من بين ايدي النساء ده يعني كتابه نوع تحت والفاظه قويه جدا حتى قيل سيف الحجاج ولسان بن حزم شقيقان اخوات لجن لأن سيف الحجاج ما كان يفرق بين رقاب الناس وكذلك ولا يفرق بين دماء المسلمين بدماء العلماء إذا وجد عالم خالق على طول فشد ابن حزم في هذا وولع المتأخرون بفتوى ابن حزم تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف وضغط الواقع المخالف حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عجيب الشكل يعني حتى مثلا أكبر رأس عندنا دينية كبرت يسألوه في ميلاد المغني الشهير بالعندليب بيسألوه سؤال الراجل ده في الجنة ولا في النار؟ قال لهم هو أنا اللي معايا المفتاح؟ طب ده إجابة؟ هذه إجابة؟ واحد يقول له ده في الجنة ولا في النار؟ قال له أنا ولا أنا معايا المفتاح؟ فراحوا القمويل قالوا له في الجنة ولا في النار؟ قال لهم طبعا في النار، ليه؟ قالوا له لأنه ما كانش فيه عادي جدا رجل صريح وبيفتي على أصوله ولا خاف وحده وطنيه ولا مهلقيه ولا مهلبيه ولا الكلام ده راجل صريح راجل مش نصراني بكافر على طول الجواب اللي, اللي, اللي اجيب ده هو انا معايا المفتاح ايوه صح احنا عارفين المفتاح ليس معك ولا مع غيرك لكن كان ينبغي ان تتم الفتوى صحيح لا يحكم معين بجنة ولا نار لكن نقول هذا الذي فعله فيه احنا لا نحكم على الفاسقين انهم في النار ولا على العصاة انهم في النار لعل لهم ذنوب ناحية حسنات ناحيات او لعل لهم اشياء لا نعرفها او يتغمدهم الله برحمته ابتداء مثلا احنا لا ندري لا نعلم او لعل الله عز وجل رزقه توبة بين يدي موته فنحن لا نحكم لمعين بجنة ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم ان فلان في النار إذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن فلانا في النار فتوقف رجل في الحكم له بالنار يلحق به وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر أي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق إليه الشك من ذات الثبوت فهو كافر لأنه يرد على الله ورسوله إنما أي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا أن نقدم على تكفيره للاحتمال فصحيح المفتاح ليس معي لكن نندب بما كان يفعل نندب بما كان يفعل هذا الذي قاله حرام وشرك في بعض الكلام قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه مثلا او مثلا يحلف بعينيها يحلف بمخها يحلف بعقلها يحلف باي حاجه هذا كله شرك وهذا كله لا يجوز طبعا ان الموسيقى نفسها حرام طبعا التأوهات والكلام الفارغ اللي كانوا بيعملوا اول ما هذا كله حرام لان هذا كله مفاتح باب الفسق على مصراعيه فما كان يجمل ما كان يجمل ان تمر الفتوى بدون هذه الاذان لكنه خايف من الدستور ورضا اليوسف في شويه كلاب مسعوره بتنهش اي واحد فاذا مثلا تكلم بكلام زي يقول هو هذا الارهاب بقى هو ده الارهاب عايز يمنع الناس من المتعه والناس اعصابها تعبانه والاقتصاد منهار والغلا مش عارف ايه وبتاع فرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه وهيقوموا يهجموا عليه. في عندنا صدور خامس شغلته يحصل في الخارج ويتغوط عندنا. البلد بتاعتنا كنيس له اكله كله من بره ويقضي حاجته عندنا. اهو لما واحد عمل كتاب فنانات سائبات وحب يعمل اعلان مدفوع الاجر في التلفزيون اعلان مدفوع الاجر يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون براحته طالما يدفع فلوس فانا ادفع فلوس وعايز اعمل اعلان عن فنانات سائبات فالعباقرة رفضوا رفضوا نشر الاعلان ليه؟ قال لان معنى سائبات يعني اللي بيؤدي الرسالة عاصيات احنا بنقول فنانات سائبات يعني اللي ما تابوش يبقوا عاصيات يبقى ده احنا بعد كده الفيديو كله شغال على الفن يبقى كان احنا بنهدم شغلنا بايدينا لا غير العنوان واحنا بننشر لك الاعلان شوف الكلام ففي قبول ولكن لا ينبغي للعالم ان يهاب احدا إذا تعلق قلب العالم بنصر العوام إياه هزم في أول جولة من أضعف عدو. خلي بالك الكلام ده كلام مهم. إذا تعلق قلب العالم بنصر العوام إياه هزم في أول جولة من أضعف عدو. المفروض العالم يتعلق قلبه بالله فقط. الإمام أحمد بن حنبل لا يوجد عالم اخذ من المتاخرين اخذ شهره الامام احمد ولا سمعه الامام احمد وعوقبت على احمد الخناصر حتى قالوا وهذه المقاله انتشرت عند العلماء عند طبقات العلماء من بعد احمد قالوا اذا رايت الرجل يبغض احمد فعاده على الاسلام جعلوا احمد رمز الاسلام وما نال احمد رحمه الله هذا الا بعد المحنه التي رفعت مناره واعلت كعبه اذا رايت الرجل يبغض احمد فاتهمه على السن برضو عباره ثانيه لا يقولوه فالامام احمد المشهور الكبير العدل الثقه السبت الرضا لما ابتلي بمحنة خلف القرآن وكان بيحضر مجلسه مئة ألف محبرة دخل أحمد وجلس ماذا فعلت المحابر ماذا فعلت المحابر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ لا فعلوا شيئا، في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ايه العالم دول عايزين ايه؟ قال عايزين لحم. خلاص؟ فأرسل إلى بلاد أخرى أتى لهم بلحم. يبقى العوام يهمهموا ويدمدموا ولا بيخافوا من الامن المركزي ولا بيخافوا من الكلام ده وراحوا امام قصر الامير وبيقولوا بقسمة قد كده اهو عايزين ناكل لحم قال خلاص اديلهم لحم فالعوام لا يتحركون الا بهذا المذهب العالم اذا مضى في طريقه وهو ينتظر ان العامه تنتصر له او تسعر له او ان هم يعملوا بقى مظاهرات ومش عارف الكلام ده هذا مغلوب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله هو ده مذهب العالم انا لما اسال عن هذه الفتوى اقول انا لا احكم بجنه ولا نار لان مذهب اهل السنه كذا وكذا وكذا لكن ما فعله هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا وابين لا اترك الفتوى مذكوره هو ده واجب العالم ان العالم ناصر وترك اتمام الفتوى بهذه الصوره خيانه خيانه لامانه العلم وامانه الانسان فالغناء اتفق العلماء اتفق العلماء على حرمته ومن العجيب ان واحد ممن يشار اليه بالبنات يكتب هو بيتكلم على حل الغناء يقول لا ارى بالغناء بأسا وانا احب ان انا اسمع اغنيه اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا يقول مثل هذا النمط ومثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء كلام جميل وفيروز برضه لها اغاني جميله برضه في اخر الليل بتهدي شوف الكلام اخر الليل في وقت الركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا هل من سائد فاتوب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل افضل الصلاه بعد الفريضه قال جوف الليل الاخر في هذا الوقت اقعد أن اسمع فيروز والذي يقولها رجل يشار اليه بالجنان رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه ويحتجون به علينا ويكتب هذا الابتداع في كتاب وينشر هذا الكتاب ويطبع كتاب 13 طبعه ورجل اخر ممن يشار اليه بالبنان يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك وقد قال الحسن العطار شيخ الجامع الازهر من لم يصغ الى حنين الاوثان فهو جلس الطبع حمار هذا الدليل اللي جاب دليل ايه الدليل على حل الغناء قال الشيخ حسن العطار شيخ الازهر المغوار من لم يصغ الى حنين الاوتار وحفيف الاشجار فهو ذلك طبع حمار اهو ده الدليل فنزل كلام حسن العطار منزله كلام المعصوم ما يعرفوش معنى الدليل لو تساله تقول له ايه الادله في اصول الفقه ما يعرف شيئا يذكرني بالرجل الاخر الذي قيل له يا مولانا بيقولوا الصلاه المساجد اللي بعد القبور حرام قال ازاي اذا انا بصلي في في المسجد فجعل فعله دليلا كان هو بيصلي في الجامع اللي فيه مقبور فيبقى ازاي حرام وانا اصلي فهؤلاء لا يعرفون معنى الادله ولا يعرفون اقامه الفتوى بدليلها من اراد ان يتبع العلماء ويتبع الفتوى الجاء اللي هي الصحيحه التي ما خالف فيها احد يعتد به فليتبع كتاب الائمه الاربعه الذين صرحوا بتحريم الغناء بل ان بعض العلماء وهذا يدلك على انه كان مشهورا عندهم بعض العلماء مثل الامام ابو بسطام آه شعبة بن الحجاج رحمه الله شامة في جبين المحدثين وهو الذي رفع البصرة إلى السماء شعبة بصري ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسمه المنهال بن عمرو من شيوخ من رجال البخاري لأن هو ماشي بجانب الدار سمع صوت مزمار أو صوت عود ينبعث من داره فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته ليه لأنه بهذه الصورة فاسق فاسق رجل بيسمع الأغاني عنده واحد بيعزف له على طنبور يبقى فاسق والفسق معروف إنه أحد قوانين العادات الشافعي رحمه الله يسلم في البيوع قال إذا اشترى رجل جارية فوجدها تغني ردها بالعيب يفتح البيع بالعيب فجعل بناءها عيبا فيه يفتح به البيع فشعبة رحمه الله رد رواية المنهل بن عمرو لمجرد أنه سمع صوت طنبور ينبعث من داره صح الإمام أحمد بن حنبل رد كلام شعبة وقال لعله كان بغير علمه يعني هو مشي كده ولد قاعد يعزف على العود وهو لا يدري أو لعله انبعث من بيت جاره والبيوت كلها جنب بعضها فربما اشتبه على شعبة بن الحجاج إن هذا من داره وكان من دار جاره المهم لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راو عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لأنه سمع صوت طنبور ينبعث من داره فالأغاني حرام وهي مسقطة للعدالة وطبعا لما أقول الأغاني يعني الأغاني الموجودة الأغاني الموجودة الله أعلم برضه واحد بيسأل على الدين في الموسيقى الموسيقى حرام كلها حتى الدف حتى الدف حرام كله إلا فيما يتعلق بالدف للجواري في الأطراف لأن الدف من المعازف الدف من المعازف آه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا لا يكونن من امتي اقوام حديث النبي عليه الصلاه والسلام اقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف فشوف المعازف معطوفة على بقية المحرمات وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما فاستحلوه فجعلوها حلال فبهذا الحديث وغيره من الاحاديث الصحيحه اتفق العلماء على تحريم الزنا وشيخنا ابو عبد الرحمن الالباني حفظه الله له رساله له جزء لطيف آه، نشر هذا العام اسمه تحريم الات الطرب بيرد هذا الكتاب الشيخ الالباني كتبه من حوالي 40 سنه ردا على مقال نشر في جريده بعض الاحزاب الاسلاميه انذاك وكتب نص المقال وانا لما قرات نص المقال آه، تعجبت لاني كنت كتبت كتابا طليع الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتاب اسمه طليعة شمس الليالي في الرد على الشيخ محمد الغزالي فانا اتكلم عن مساله الغناء فقلت ان في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياه ده يسألك يقول لك سياحة وفنادق يقول لك ادخل عشان لو الإسلام قال لا إيه راجل فندقي عايزين ندخل دلوقتي كده يقول لك ادخل ليه عايزين اول ما دوله الاسلام تقوم نلاقي مسلمين في كل مجال يا اخويا على ما يجي الاسلام مش هتلاقيه اصلا لانه هيكون تحلل لو واحد حطه في سياحه وفنادق على بال ما الاسلام يجي ويحكم هو انت هتلاقيه على بال ما توصل ان شاء الله يكون بقى رحمه الله من سنوات ما ده اذا لقيته اساسا وكان حي لقيته ملتزم فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم واحنا ما بنعرفش برضه عشان برضه ما يقولوش ان احنا مش عايزين دول احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم كل احنا عايزين كل ده بس بالضوابط الشرعيه فانا كملت وانا ب... وانا بقول في كتاب سنه الليالي قلت ايه ولربما قال والموسيقي المسلم والطبال المسلم والزمار المسلم قلت هذا الكلام فبعض الناس لاماني وقال يعني ما كلمه الموسيقي المسلم والطبال المسلم ده برضه فيها تهكم وتجاوز وكده. فلما وقفت بقى على كتاب شيخنا الالباني حفظه الله ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لاجله الف هذا الكتاب عرفت ان انا كنت بقى من اصحاب الكتب. مع انني لست بدكتور ها بكتب من غير ما يكون معايا شهاده. آه المقال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول في ال- نص المقال في ال- في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني آه، الدلاديل في كل حاجه بقى بيتهوفن يعمل آه، سيمفونيه واحنا ليس عندنا مع ان الامه مليانه عباقره واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه واخد بالك ونقل البتاع ده فانا يعني الحقيقه آه، استغربت وضحكت انا عايز اعرف موسيقى اسلاميه ازاي يعني الوتر هيكون مقلوب على اليمين مثلا او مثلا ي- يعزف بلسانه مثلا او يعزف بصوت حطب ولا انا عايز اعرف ايه يعني الموسيقى الاسلاميه موسيقى مثلا غربيه هو يقعد يتنطط موسيقى الجاز وبتاع ده يكون جربان ويخبط دماغه في الحيط ويخبط دماغه في الحيط واحنا بقى نقعد بوقار كده نلبس بقى الايه نلبس طاقيه بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعدل الطربوش ونعزف ما انا عايز افهم الكلام ده ايه معنى موسيقى اسلاميه وعمال زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عبقري يقف قبال بيتهوفن ويعمل حاجه كده تشرفنا وتصور رقبتنا عند الغرب فشوف الكلام شوف يصل المساله الى هذا الحد أمة لا تنتصر أبدا إذا كانت بتنشر المغنيات والكلام ده ويثار هذا للشباب لما يسمع رجل كبير يشرع إيه بالبنان ظل حوالي 50 سنة يعتلي المناس وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر أنه فتح قلوبا آه، به وفتح آذانا صرما بكلامه ولكن لما يقول هذا الكلام آه، كل اللي عمالين ي- يسمعوا الأغاني بيسمعوا فتوى هؤلاء الحقيقة أنا لا أعلم أحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى تدور عليهم الفتوى حتى بأن الغناء حلال أو أن الموسيقى حلال فكله حتى الدف حرام إلا في المناسبات وللجواري للنساء حتى الجماعة اللي طالعين دلوقتي عاملين فرق يقول لك فرقة إسلامية لضرب الدف وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحدة ولابسين شرنكات ولا اسمها ايه؟ بديونات اه ما اعرفش ايه الفرق بينهم بس مش مهم ولابسين بتاعها كده واخدلك رحت اصلي من مره في المسجد بتاع المعهد الديني الازهري واول مره اشوف دفوف وقبل على الباب استغربت جدا ايه ده؟ قال لك ده هم الفرقه آه جاي عشان تصلي فرقه ايه كلام؟ قال لك ده فرقه اسلاميه الفرقه الاسلاميه ايه؟ قال لك لان احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق الكبريهات والكلام ده واخد بالك؟ هم الفرقه آه جايه عشان تصلي، فرقه ايه كلام؟ قال لك ده فرقه اسلاميه. الفرقه الاسلاميه ايه؟ قال لك لان احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق الكبريهات والكلام ده. واخد بالك؟ هي برضه نفس الموسيقى الاسلاميه الهادئه الهادفه وتعدل الطربوش والكلام ده. الا فليعلم هؤلاء جميعا ان هذا لا يجوز ولا يحل وسئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اللي هم برضه بيستدلوا الكلام على حلق اللحى يقول لك شيخ الاسلام بيقول يجوز حلق اللحى في دار الكفر في دار الحرب طب خدوا شيخ الاسلام كله ما تاخدوش شيخ الاسلام في حاجه وتسيبوه في حاجه خدوه كله او دعوه كله فيقول لك شيخ الاسلام ايه فانا بقول لهم شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول وسئل في الفتاوى مجموع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال ضرب الدف للرجال فقال هذه العبارة قال لا يفعله إلا المخانيق ونقل أقوال العلماء مالك والشافعي بزيد على هؤلاء وأنه لا يحل على الإطلاق لرجل أن يضرب بدف إذا المرأة هي التي تضرب بالدف إنما الرجل لا عيب الرجل لا يضرب بدف فضرب الدف لا يجوز للرجال انما يجوز للنساء وفي المناسبات فلعل بعض الناس يقول مناسبات كلمه واسعه كلمه كلمه واسعه فماذا تعني بها؟ اعني بها الافراح مثلا وما جرى مجرى الفرح لما ثبت ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انني نذرت ان ارجعك الله سالما ان اضرب بين يديك بالدف فقال لها اوف بنذرك فلا شك ان رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم اجل من العيد رجوعه سالما اجل من العيد فبالاضافه لانها نذرت نذرت بشيء مباح في حقها يعني يجوز ضرب الدف للنساء فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد وهو رجوعه عليه الصلاه والسلام سالما فقال لها صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك الله اعلم. طيب هذا شايف شايف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.